السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصرنا الحبيبة وفي كل الدول العربية أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد وأسأل الله لطلاب سوريا النصر ثم النجاح ربنا يوفقكم ويحب لما يحب ويرضى طبعا إن شاء الله رب العالمين في حلقة جديدة ولقاء جديد ونشوف مع بعضينا كان سؤال الحلقة الماضية كان إيه عشان نتابع مع بعض ونشوف الناس الفائقين اللي حل السؤال معانا كان السؤال بيقول ايه هيظهر قدام حضرتك دلوقتي سؤال الحلقة الماضية اتفضل كان بيقول البيت الشعري أنا لا ألوم على وطن الزمان ومنا ضعفه لا من سوانا طبعا هنعرف كلمة ضعفه كلمة ضعفه مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه طبعا نجاوب إجابات صحيحة ولوحة الشرف تظهر قدام حضرتك أو الأسماء في لوحة الشرف قدامك والناس الممتازة اللي جاوبت معانا معانا محمد محمود محمد من الجيزة ميسى عبد العزيز العياط الجيزة مروان محمود من الفرفرة أسماء سعد محمود أسيوط ولاء عبد الشافي علي أسيوط وطبعا ولاء كانت بتعاتب اسم ما ظهرش ليه حلقتين معلش خالد عمار الوادي الجديد عبد الله خطيب من فلسطين أسأل الله أن يحير يحررها وسوريا وجميع بلاد المسلمين قولوا أمين اللهم أمين شيماء فايز من أسوان جهاد جمال من السعودية وسارة وهيب من أسيوط ومعانا أسماء أخرى بفضل الله نيفين عبد الوهاب من الشرقية أسماء غير الموجودة دي ولمياء خالد من القاهرة محمود المهدي القليوبية محمد المنوفية مها دياب من الوادي الجديد أمنية شلبي من القاهرة شيماء عبد الرحيم من أسوان إيمان ناصر لطفي المنصورة نوران جابر البسيوني المنصورة شيماء محمد حسن القاهرة أروى أحمد من أسيوط عمرو سلام محمود ما قالوش منين السيد جابر المنصورة أولى إعدادي وأخت نانسي ما شاء الله نادية خالد محمد محبة الرحمة من القاهرة محمد أبو الخير الدقالية محمد رجب محمد لطفي من القاهرة جمال محمد عبد المنعم الجيزة أمير هشام رضوان من الدقالية نوران أحمد أبو عيش من المنوفية أحمد نصر عادس من المحلة الغربية ياسمين عصام الإسكندرية عايزة شرح الموشح هنحاول مع تعليق على الموشح إن شاء الله سيد محمود من القليوبية أمير إسماعيل النجار من المنصورة هدير سعيد سالم من المنوفية وياسر عصام الإسكندرية يمنى صلاح من العاشر ومحمود أحمد من القاهرة دول طلاب قناة الرحمة الفائقين وطبعا انا بقول ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يبارك التفاعل جيد جدا شايف صفحتنا صفحه البرامج التعليميه اللي هي تعتبر خصصت للغه العربيه ما شاء الله في تفاعل غير عادي وانا عايز الناس تنشر الخير ده عسى الله عز وجل ان يعم او ان يرزقنا عموم هذا النفع لجميع المسلمين قولوا امين اللهم امين طيب يا ترى حلقتنا النهارده هتبقى ايه ها هنشوف مع بعضينا وانا مش ناسي طلبات الناس بس عايز انجز حاجه معينه الحلقة النهاردة بعنوان النحو للجميع مع التدريبات النحو للجميع مع التدريبات هنشوف ان شاء الله مع بعضينا النحو ايه للجميع انا حاولت في سنة ثالثة ثانوي الحلقة الماضية ان انا اخد شق الجملة الاسمية واشتغل فيه شوية تمام معانا دلوقتي ان شاء الله هندخل في الشق الثاني لسبب واحد الهدف الرئيس من كده ان احنا نحاول نعدل ألسنتنا بقى نحاول كده نضبط اللسان بحيث ان الجملة الاسمية والجملة الفعلية هم المكونين الرئيسيين اللي موجودين عندنا في اي جملة عربية تمام ولما نيجي نتكلم بلغة عربية فصحى احنا طبعا كلامنا بالعامية ما بنراعيش في الاعراب لكن عندما نتكلم بلغتنا لابد ان نراعي فيه اعراب الكلمات هكذا اه يبقى الواحد فينا لما يجي واحد اخ من الاخوه اللي بيشاهدنا مش من طلاب الثانويه العامه أرجو منه أن يحاول بقى لو ربنا من عليه بخطبة جمعة ولا شيء يحاول ياخد من النحو ده كيفية الضبط لأن طبعا الواحد أحيانا يجلس في خطب الجمعة بيقع على أذنه طوب حجر صخر كده يرفع المفعول وينصب الفاعل ويرفع المضاف إليه طبعا الكلام بيبقى عجيب سبحان الله والكلام ده بيبقى مصائب أحيانا في القرآن لو واحد فينا ما يعرفش الكلام ده إنما يخشى الله من عباده العلماء لو هو مش واخد باله ان لفظ الجلالة هنا مفعول به وان العلماء هنا فاعل وممكن يعدل لو عدل تبقى مصيبة لو خلى ده العكس في التشكيل مصيبة فعشان كده بنقول يا جماعة النهاردة بنكمل موضوع النحو للجميع وهو عند الطلاب جميعا طالب التاني تانية ثانوي وطالب أولى ثانوي يفيده في الإعراب طالب ثالثة ثانوي موجود معاه في المنهج وبرضه موجود في منهج تانية ثانوي إن شاء الله تمام مع بعضينا إن شاء الله والشق الثاني اللي هيبدأ بإيه هيبدأ بالفعل طيب هنبدأ نقسم مع بعضينا كده أنا عندي كم فعل في اللغة العربية هتقول لي ثلاثة تمام احنا عندنا فعل ماضي جميل وفعل ايه تاني وفعل امر برضو جميل وفعل مضارع يبقى عندي ثلاث افعال في اللغة بتاعتنا فعل ماضي وفعل امر وفعل مضارع طب لما اجي اقول ايه المبني فيهم ايه المعرب فيهم تعال خلينا في الاولاني بالنسبة للفعل الماضي فهو مبني دائما آه الفعل الماضي مبني دائما ها شغل النحو معايا بقى شغل نحو مبني دي من أي المشتقات اللي خدناها ها مبني من أي المشتقات قلت إيه اسم مكاني بس الله يسامحك يا راجل يا راجل يا أنسة ما ينفعش دي إيه اسم مفعول ممتاز اللال طب فعله إيه بنية صح جدا ما شاء الله الناس اللي قالت معانا ممتازة تمام واللي اتلخبط ركز ركز مبني تمام يبقى اقول كده مبني دائما طب دائما اسم ايه اسم فاعل صح ما شاء الله من الفعل داما اشمعنى ده قلت بنية عشان احنا قلناها زمان واحنا بنعرب وحدة الابنية ها فعل اسم المفعول دايما مبني للمجهول فعل اسم المفعول دايما مبني للمجهول ما شاء الله طيب يا سيدي الفعل الماضي مبني دائما ابنيه على ايه قالوا مبني على ثلاث حركات يا اما حركة الفتح يا اما حركة السكون يا اما حركة الضم تمام حركة الفتح وحركة السكون وحركة هقول كده اما مبني على الفتح او على السكون او على الضم مبني على الفتح او على السكون او على الضم تمام ركز معايا بص على السبوره هم ثلاث علامات اهم فتح وسكون وضم يا استاذ طارق خليها لهم الله يكرمك قول معايا انت ما بتقولش ليه لا الثانويه عامه لازم تقول ما فيش حاجه اسمها طالب ما بيركزش معايا ولا يقول معايا ها طالب الجامعه يقول معايا برضه اي طالب بفضل الله عز وجل لازم يقول معانا ها مبني على ايه مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم ممتازين ما شاء الله ربنا يحفظكم طلاب قناة الرحمة وكلنا طلاب الرحمة من الله صح ولا لا؟ صح والله طب يا سيدي يبقى مبني على الفتح مبني على السكون مبني على الضم بعرفها منين يا أستاذ انت ايه الحرف الأخير انت ايه الحرف الأخير بس بس تطلع اهو ذا با دي دي فتحة ها ذهب تو دي ايه دي سكون واحد يقول لي لا ضمه اقول لك لا لا لا لا انا بنطق الحرف الاخير ها انطق الحرف الاخير ما تنطقش الضمير انطق الحرف الاخير ما تنطقش الضمير تمام يبقى اقول ذهب تو مش دعوه بالتاء مضمومه ده ده ضمير الفاعل لكن انا عايز الباء نفسها ساكنه يبقى مبني على السكون تمام طب ذهبنا مبني على السكون وانا عايزك كده ايه تيجي ودنك مع لسانك تيجي عند الحرف الاخير تفرمل شويه مش عايز سرعه تمام اه هنا طب ذهبوا مبني على ايه على الضم على الضم على الفتح ايه بس الله يتوب عليا وعليك هقول امين اه على على الضم لسبب بص يا حبيبي هم سموا الفتح والسكون والضم الحاجات دي بحركات البق لان بقك بيتفتح كده حضرتك تبقى ذهب اهو بص بقى اتفتح قد ايه اهو تمام طب لما اجي اضمه سموها ضمه ذهبوا ادي ضم البق اهو تمام سكون بتقف ذهب وقفت كسرة طبعا مش موجودة هنا واخد بال حضرتك بس الكسرة طبعا يعني حرف ايه او بيكسر البق به تمام يعني طيب معانا كده الماضي الماضي اه مبني دائما الحركة اللي تظهر على اخره قولوا لي يا حضرتك نسيت اتشغلت بالشرح وبنصيحة الاعراب ونسيت سؤال SMS مسابقتنا يا نهار ابيض ده مهمة النهاردة قوي عايزين نعرب كلمتي تكون ولقمتك لن يكون قرارك من رأسك حتى تكون لقمتك من فأسك نعم لدعوة شيخنا الحبيب محمد حسان لا للمعونة الأمريكية آه عايزين بقى نشتغل بقى عايزين ننتج إحنا عايزين يبقى قرارنا من عندنا عايزين نأيد الكلام ده كله بالفعل مش بالأقوال بالأعمال لا بالأقوال يلا تبعت لنا إجاباتك على رسائل SMS دلوقتي هتعرب لي كلمة تكون ولقمتك تمام طب يا سيدي يبقى ده الفعل الماضي دايما ايه مبني دايما ايه مبني ما شاء الله طب والفعل الامر برضه دايما مبني طب مبني على ايه قال لي بقى ده مبني على ما يجزم به مضارعه اشوف المضارع مبني على ايه وهقول الامر مبني زيه ليه لان انواع الفعل الامر شبيهه بالمضارع طيب اما اجي هنا اهو اقول بس في معلومه معلش قبل ما اسيب الماضي حضرتك في طلبه ممتازه بقى رائعه تقول لي ايه صليت صليت يقول لي ده مبني على السكون يقوم يجي بقى في ورقه الاجابه الله يسامحه يروح عامل كده اهو والكلمه اعرابها وحاطط الكلمه هنا واعرابها هنا وحاطط لي صلى هنا والتاء هنا تمام وراح ناطق تاني صلى طبعا هو مبني على الفتح المقدر يعني تمام لو جبناها مع ذهب هتنطق ذهبت يجي ينطقها تاني لوحدها يقول ذهب ده مبني على الفتح انت مش نطقت من شويه مع الضمير وطلعته على السكون اه ليه فصلت الضمير ونطقت تاني اه يعني قصد حضرتك ان انا بنطق على وضعه اللي موجود في الفقره اللي قدامي ايوه كده هو ده المطلوب تنطق على وضعه اللي في الفقره وبعدين تنقل الاجابه ما تجيش بقى تحفظ لهم تاني وتنطق تاني تقول انا كنت غلطان من شويه لا الاول الصح تمام قول لي احنا فعلا كنا بنقع في كده اقول لك ان شاء الله مش هتقع تاني تمام طيب الفعل الامر بقى الفعل الامر طبعا برضو مبني ها دائما جميل مبني على ايه بقى يا استاذ قال لي حسب الانواع بتاعته هو الامر ممكن يبقى صحيح الاخر او به نون نسوة هقول لحضرتك اذهب ها اذهب او اذهبنا اذهب او اذهبنا الكلام لحضرتك او لمجموعة ايه الفتيات والنسوة اذهب او اذهبنا اه اذهب اذهبنا اه طيب ماشي يبقى صحيح الاخر او بين النسوة او يبقى ده مبني على ايه يا استاذ على السكون ماشي يبقى اول نوع عندي في الامر اذا كان الفعل الامر صحيح الاخر او به نون نسوة ها هقول يبقى مبني على السكون تمام اتنين اذا كان ايه اذا كان معتل الاخر يبنى على ايه قول لي بيتجزم المضارع بحذف حرف العله علامه الجزم يبقى مبني على حذف حرف العله جميل هقول ايه هقول اقضي بالحق ادعو لاخوانك في سوريا ادعو لاخوانك اسعى في نصرتهم اه اقضي ادعو اسعى فين حرف العله اتشال تمام رقم ثلاثة ها لو كان قد اتصل به واحد من الثلاثة دول واو جماعة أو ألف اثنين أو ياء مخاطبة قول لي دي الضمائر اللي تخش على المضارع بتعمل له أفعال خمسة أيوة بس ما بنقولش أفعال خمسة في الأمر لأن هم مش خمسة هنا تمام هقول ايه اذهبوا فأنتم الطلقاء سمحت الإسلام اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما يعرفهاش أهل سوريا طبعا مش إخواننا المجاهدين الثوار لا الجنود طيب اذهبا اذهبا اذهبي كل ده مبني على ايه على حذف النون اصل كان المفروض يبقى فيه نون طب لو اتصلت بيه بقى آخر حاجة نون التوكيد يبقى ده مبني على الفتح هقول ايه اذهبن ادعون اشربن تمام طب هنا يا أستاذ هنا بقى حضرتك رقم أربعة معلش عشان الناس اللي بتكتب ورانا وأنا متخيل إن كل الطلبة مش محتاج أنبهك أصلا طيب لو اتصلت به نون التوكيد يبقى ده مبني على إيه؟ مبني على الفتح هقول إيه؟ اذهبن واحد يقول لي طيب استأذنك يا أستاذ معلش المصور هيتعب معانا شوية أنت أكيد معايا هنا تمام هطلع لفوق هطلع لفوق اطلع على ايدي كده اهي الله افرق ازاي افرق ازاي اقول لحضرتك انا بكلم في اللي فوق مجموعة نسوة اذهبن يا نساء المؤمنين الى المساجد اه اذهبن الى المساجد تمام اه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اذهبن طب لما اجي نقول التوكيد ده انا بكلمك انت واحد اذهبن يا بني الى المسجد اه اذهبن يبقى بخاطبك انت اذهبن يا بني الى المسجد روح المسجد بقى ان شاء الله وصلي فيه تمام ربنا يحفظكم ويبارك فيكم طيب يا سيدي يبقى ده كده ايه ده الفعل الامر قولي لا لسه حته اقول لك حاضر حته التميز الحلوه ماشي يا عم لما اجي اقول لحضرتك الفعل قم كتير مننا بيغلط فيه او صم او بع او خف كل ده ايه اصلها قوم واصلها صوم احنا عندنا قاعدة قلناها زمان في الاعراب وموجودة ومتسجلة حلقاتنا بنقول اي حرف مد سكون اي حرف مد سكون طب هنا قو ادي سكون صوم ادي سكون وهو ده صحيح الاخر ولا معتل الاخر تقول لي صحيح الاخر يبقى مبني على ايه على السكون ما شاء الله طب دلوقتي ينفع اتنين سكون ورا بعض تقول لي اه ولا لا تقول لي لا طبعا مش ممكن ما ينفعش اتنين سكون ورا بعض ليه بقى اصل البق زي الرجلين اللسان زي الرجلين بالظبط ما ينفعش وانا واقف اتنقل لوقوف طب ما انا واقف يبقى لازم اتحرك يبقى حركه وبعدين سكون انما سكون وبعد منه سكون طب ازاي نفس الحكايه في اللسان صعبه قوي تمام فقالوا ايه خلاص يلا نضحي ما اقدرش اضحي بالمين اضحي بايه بالواو بالعله اهو هشيلها خالص وتبقى قم طب يعني انا عشان اعربه مثلا اعراب كده ممتاز ومحترم هقول مثلا في الفعل ده هو كده هقول ده فعل امر مبني على السكون ما شاء الله في ناس عماله تقول معايا اللهم بارك وحذف حرف العله صح ها لمنع التقاء ساكنين قول لي طب لو انا ما قلتهاش قول لي لو انا ما قلتهاش اقول لك ازعل منك هو انا بقولها لك عشان ما تقولهاش طب ما هو لو انا شايف انها اونطه يعني مش مهمه ما كناش حاطينها اصلا امال احنا بفضل الله بنجي لك ليه جوه بيتك عشان نقول لك الحاجات الحلوه دي عشان تبقى طالب متميز عشان يبقى طالب قناه الرحمه ممتاز اللي هم طلاب المسلمين اجمعين تمام انا انا اتخيل ان كل الطلاب بفضل الله بيشهدونا وكل اخواننا اللي بيحبوا النحو بيشاهدونا دلوقتي تمام طيب يبقى فعل امر مبني على السكون وحذف حرف العله لمنع التقاء ايه ساكنين تمام على فكره الموضوع ده بقى في اي التقاء ساكنين في اللغه العربيه ما ينفعوش يعني مثلا لما اجي اجيب صام فعل ماضي واجي احط له تاء الفاعل هتلاقي تقول ايه صامته ما تجيش الف هيبقى مبني على السكون والالف سكون هتلاقيني هنا صمت يبقى ده برضه مبني على السكون وحذف حرف العله المنع اتقاء ساكنين اه اي فعل هنا هتلاقيه مبني على السكون والعله اللي في النص اتشالت تعرف ان ده اكيد عشان منع التقاء ايه ساكنين طب يا سيدي اما اجي بالنسبه لك بقى كطالب اخش على الفعل الثالث دايما الكبير بقى فعلنا المضارع قال والله انا هشارك حبايبي الامر والماضي في البناء وهتبني في حالتين مبني في حالتين الحالة الأولى قال إذا اتصل بنون التوكيد وانت بتكلم المفرد كده المذكر متصل بنون التوكيد تقول لي يبقى على طول ده مبني على الفتح هقول ايه هقول ادعون الى الله تمام ادعون بالمناسبة الحتة دي حلوة قوي لطلاب سنة تانية وتالتة ادعون ايه ده مش ده فعل امر اه او احنا حاطين امر في المضارع قدر الله ما شاء فعل بس هي ربنا بعت دي عشان نقول لكم الحتة الحلوة دي هقول ايه ادعون ده فعل امر مش المفروض معتل اخر اه ده مبني على حذف حرف العلة لا بقى ودي معلومة مهمة جدا سبحان ما رزقنا إياها بالسهو ده سبحان الله لما تيجي تأكد الفعل بالنون لما تيجي تأكد الفعل معتل الآخر بالنون أو معتل الوسط اللي شلنا علته بالنون رجع العلة المحذوفة تاني ليه؟ ما هو ما عادش هيتبني بقى على السكون أو على حذف حرف العلة بقى هيتبني على الفتح آه يعني رجعها تاني آه يبقى هي إيه كان أدعو مبني على حذف حرف العلة دي مهمة جدا لما يجي يقول لك أكد الفعل ده بالنون لو لقيت فعل معتل الوسط أو الآخر يعني قم لما أجي أكده بالنون أقول قومن قوما رجع العلة تاني لأن ما عادش مبني على السكون بقى يعني هقول أهو الحتة دي تحت منها قوما تمام معاك برضو يبقى قوما قوما ده مبني على ايه على الفتح مبني على الفتح خلاص ما عادش مبني بقى على السكون وحذف حرف العله المنع التقاء ساكنين لا نون التوكيد بنيته على الفتح يبقى رجعنا العله تاني خلي بالك منها عشان جت في امتحانين يا طلبة تانية ثانوي ولما أقول جت في امتحانين يبقى موجودة وممكن مستشار عينه تقع عليها فيجيب الفكرة تاني جاب سنتين وهو هو الفعل اسعى وقال لك أكده بالنون ويطلب منك انك ترجع العيلة قول اسعينا هتقول اسعنا اسعنا ايه بس اسعينا تمام طب يا سيدي سبحان الله هي رزقكم دي إذا اتصل بنون التوكيد هقول والله لننصرن إخواننا ما استطعنا والله لننصرن إخواننا ما استطعنا آه والله أدي قسم لننصرن ننصر ده فعل إيه بقى ده فعل مضارع اتصل بنون إيه نون التوكيد بس خلي بالك بقى الفعل اللي متصله بين نون التوكيد شرط عشان يتبني على الفتح ما يبقاش من الافعال الخمسه هي قصتها تانية خالص دي علينا يا استاذ لا ان كلام من شويه قلت لك مفرد مذكر لا نقول بقى الشرط الشامل انه ما يبقاش من الافعال الخمسه ابعدها ليه لان هيبقى نطقه مختلف طيب يبقى اقول اذا اتصل بنون التوكيد هيبنى على الفتح والله لننصرن إخواننا طيب اتنين اللي بيقول معايا ما شاء الله إذا اتصل بنون النسوة ده مبني عليه على السكون قول لي ده شبه الأمر أقول لك صح هقول إيه هقول النساء حلوة دي بقى يدعون إلى الحق أنا عايز حد بقى يتصل علينا دلوقتي ويقول لي هو أنا غلطان في كلمة يدعونا واحد يقول لي دي مش بتاعت الرجالة يعني هنقول تدعونا ولا نسيبها يدعونا يعني أنا عايز أعرف منكم مش عايز أقول مش عارف الحمد لله عارف ها عايز أعرف منكم أنتوا هي أسيبها كده النساء يدعونا إلى الحق ولا خليها ته طيب هو متصل بنون التوكيد بنون النسوة يبقى ده مبني على إيه على السكون نسيبها يا أستاذ طارق نسيبها عشان الطلبة الفائقين والطالبات الفائقات طيب اخش على المضارع بقى المعرب بس عايز امسح عشان المضارع المعرب النساء يدعون هشيلها لكم احطها لكم على جنب عايز حد يحل لي القضيه دي عشان دي جت في امتحان برضه عايز احل القضيه دي جت في ثالثه بقى ما جاتش في ثانيه دي ها النساء يدعون هل انا بقى خليت النساء كده رجال زي السمكه ها انا مش عارف الله يحفظكم طبعا كله بيسال زي السمك يعني ايه ده كان موقف كده جميل يعني قبل ما اخش الاستوديو ربنا يحفظكم اقول النساء يدعون الى الحق طيب مستنيينكم بس خلي بالك انا ما بحبش الطالب اللي يخاف يتصل عشان خايف يغلط شاركني يلا هقول بقى المضارع عشان اعرف الفعل المضارع خلي بالك انا همسك الجملة الفعلية انا بادئ بالفعل لسه هنتقل للفاعل وبعدين نبني المجهول هنشوف ان شاء الله ده الناس اللي عايزة تضبط اللغة طيب هقول ايه بقى الفعل المضارع ده بقى كبارة كده هو الوحيد اللي معرب ماشي يا سيدي الفعل المضارع محتاج مني نظرة محترمة بقى هبص للمضارع بصتين محتاج ان انا ابص قبل المضارع من اجل الوصول الى حالته ومحتاج ابص في اخر المضارع عشان اوصل لنوع المضارع وبالتالي العلامة آه أصل أنا الموضوع بالنسبة لنا إيه مش بعرب وخلاص مش يقول لي طلع مضارع منصوب وبين علامة النصب أو مضارع منصوب وأعربه أو مضارع وأعربه وأنا بقى أقول مضارع مرفوع بالضمة وهو بثبوت النون بالضمة المقدرة وهو بالضمة مش مقدرة الظاهرة يعني فلازم أنا أبقى عارف طب أعرف الكلام ده منين من خلال معرفتي لأنواع المضارع طيب أنا هنا محتاج أبص البصة دي الأول هبص قبل آخر المضارع هعرف العلامة بتاعته من خلال النوع طب النوع إيه إما أن يكون صحيح الآخر أختنا نهلة من الشرقية السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خارج إطار التعليم الثانوي ما شاء الله بارك الله فيك أستاذ أحمد الحقيقة هذا المثال النساء يدعون إلى الخير أنا لا أعرفه لكن أريد أن أجتهد فيه فأرجو طيب تسمع الإجابة مني كلمة يدعون هي فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة نعم أما لو كنا الرجال يدعون إلى الخير لكان هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت بثبوت النون ما شاء الله طيب أختنا نهلة الله يحفظك
تفضل.
أين الفاعل في كلا الفعلين
النساء يدعون إلى الخير
نعم نون النسوة تقريبا هي الفاعل الله نعم أعلم ما شاء الله أما الرجال يدعون آه، الواو هذه هي الفاعل ما شاء الله أحسنتي وأصبتي جزاك الله خيرا وإياك ما شاء الله جزاك الله خيرا ربنا يحفظك ويبارك فيكي أختنا نهلة من الشرقية صح الرجال يدعون إلى الحق طيب أختكم نهلة إيه اللي خارج إطار التعليم الثانوي وأنا بكرر- بكرر كده عشان أبين إن طلبتنا اللي بيتصلوا بينا خافوا اه بتوع الثانويه العامه خايفين طيب النساء يدعون قول لي يا استاذ ما تعاتبناش على الهواء ما ينفعش احنا كاننا في حصه في فصل بفضل الله احنا مع بعضينا كده اتعودنا على كده طيب هتتصلوا يعني طب خلاص ماشي خلاص ما زعلتش خلاص يدعون ده فعل مضارع الاولاني مع النساء طبعا العرب اهل فصاحه ليه ما ينفعش يا استاذ طارق بعد اذنك تيجي دي يقول لي طب نشوف محمد السلام عليكم اهو الثانويه العامه جت ايه السلام عليكم السلام عليكم اتفضل بقول لحضرتك ايه محمد ايوه اتفضل يا محمد الجمله قدام الجملتين قدامك نقلبهم كلهم يا محمد احنا خدنا الجمله اللي اسمها المره اللي فاتت اشتغل معايا بقى الاولى النساء
اصلا ال- الوا- الواو يدعون ال- في الجمله الاولانيه بتاعت النساء دي مش واو اللي هي بتاعت الافعال الخمسه ده اصلا الفعل الواو الاساسيه في الفعل ما شاء الله اصبت طب عايزين نقلب الجمله من اولها بقى تمام النساء مبتدا مرفوع بالضمه ماشي
يدعون ها
فعل م- فعل فعل مضارع مبني ع- ل- مبني لاتصاله بنون النسوه مبني على ايه فعل مضارع مبني على السكون ما شاء الله لاتصاله بنون النسوه ونون النسوه اه و- ونون ونون- ونون النسوه فاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ماشي
والى حرف جر والحق اسم مجرور وعلامه جره الكسره طب ما تيجي تقول معلش ايه لا حرف جار مبني على السكون لا محل له من الاعراب تمام تمام طيب احنا عايزين بقى اللي بعدها انت آه.
لسه لسه لسه بص بتكروتني ازاي يا محمد اه بص يا محمد هو فين أيوة.
الخبر ها نعم.
فين الخبر الخبر خبر جمله فعليه جمله فعليه ما شاء الله الرجال يدعون الرجال بقى الرجال مبتدا مرفوع بال- بالضمه طب يدعون
يدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ما شاء الله واين الفاعل والفاعل واو الجماعه في آه، فاعل والجمله الفعليه والجمله الفعليه في محل رفع خبر للرجال بارك الله فيك محمد حامد من أسوان الله يحفظك ربنا يبارك فيك ودايما ما شاء الله لقد بالله انا ملاحظ حاجه ان في الشتاء كده طلبه الصعيد اللي بيتصلوا واضح ان طلبه بحري سقعانين ولا ايه مش عارف ربنا يبارك يا رب يحفظ الجميع طيب هقول النساء يدعون الرجال يدعون انا لسه بقى لسه عايزين نحل اللغز هنقول في الجمله الاولى للعرب ما حطوش تدعون هقول لان انا مش هينفع أن- انف الفعل تانيثين ما انا انست بنون النسوه طب انس بالتاء ليه صح كده اه يبقى انا مش هينفع ال- العرب ما يكرروش ابدا ما يحبوش التكرار ابدا فكان كده يشيل على طول يشيل ما دامت حاجه ملهاش عوزه ملهاش لازمه فكان يشيلها انت معانا يا محمد اه معاك أستاذ.
ربنا يحفظك ويبارك فيك معلش طب يا بس- محمد معلش بس في سؤال بس يعني اتفضل دلوقتي هو في الم... في- في يعني آه، م- آه، معلومات جات ان حاجه هتتلغي في المنهج
حضرتك إلى الآن لم يرد شيء وطبعا بفضل الله لما الوزير الجديد طلع جزاك الله خيرا محمد لما الوزير الجديد طلع ما اتكلمش عن إلغاءات اتكلم عن مواعيد الامتحانات فقط لا غير لكن إلغاءات يعني احنا بنتمنى الاستقرار والرخاء ويا رب ما يلغوا طبعا بالمناسبة في طلبة يقولوا ايه يا رب يحصل حاجة عشان يلغوا الله يهديك ويتوب عليك تتمنى الشر من أجل مصلحتك الخاصة غفر الله لكم يعني طيب ماشي يا محمد تمام فما فيش كلام عن الالغاء تعال بقى انت اشتغل معايا هنا خلاص ماشي معايا على السبوره ايوه انا صحيح لا اخر انا عايزك تقول لي مثلا ليس اخره ايه ها انت نعم.
عارف؟ ليس اخره ايه ليس إيه ال- اخره ف- آه، فتحه اخره صحيح الاخر ليس اخره انت شايف التلفزيون ولا لا الو
انت شايف قدامك السبوره
ايوه ليس اخره سين ليس أ- صحيح الاخر صحيح, صحيح الاخر انت عايز نو يعني اه ليس اخره ايه
ليس اخره ح- آه، بتاع ده صح... آه، فعل صحيح آه، حرف صحيح الاخر هو صحيح الاخر يعني ليس اخره حرف من حروف
حرف من- العلة مش من حروف العله يعني اللي هم ايه الواو الواو والالف والياء حياك الله تمام ايوه زي يخرج زي يفرج اسال الله ان يفرج كرب اخواننا قول امين يا محمد باذن الله ان شاء الله لا قول امين امين اه يعني ان شاء الله لا انا عايزين امين للاقرار وان شاء الله تحقيقا لا تعليقا طيب صحيح الاخر طبعا استغفر الله عشان بس الناس ما تفهموش يقولوا يقول ان شاء الله لا انا بقول الدعاء عليه امين تمام طيب عشان في ناس بتصطاد الحاجات دي وبص بيقول ان شاء الله لا لا ما- ان شاء الله على دماغنا كلنا طيب انا عايز النوع الثاني يا محمد ها
معتل معتل الوسط ولا الاخر ها في معتل ال... انهي في الرساله المضا...
انا المضارع يهمني معتل الايه نعم يهمني معتل الايه هو الفعل ايه لو سمحت يا استاذ المضارع حبيبي انت مش شايفني واضح اه الم- المعتل الاخر معتل الاخر ما شاء الله ده اللي اخره الا زي يدعو صح لسه قايلينه من شويه وزي يقضي وزي يسعى طيب النوع الثالث احنا قلنا صحيح الاخر ومعتل الاخر النوع الثالث ايه ها
التل انا بسالك صحيح الاخر ومعتل الاخر النوع الثالث
لا، هو يا أفعال أستاذ إيه؟
يحيى معتل افعال ايه خمسه افعال الخمسه اه اه افعال ايه آه.
خمسه جزاك الله خيرا يا محمد ربنا يحفظك ندي فرصه لحد تاني ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب الافعال الخمسه دي بقى ايه هتجيب لي فعل مضارع اتصلت به امنيه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام
شكلك امنيه شلبت اللي اتصلت الحلقه الماضيه اه ربنا يحفظك امنيه بقى انا عايز افهم انا وانت و- وكل زمايلك اللي حصل في جمله النساء يدعون والرجال يدعون هو انا معلق عليها ليه عشان جت في امتحان طيب عايزين نفهم اللي حصل ايه نجيب من الاول خالص ها خدتي بالك معايا انا مش عارفه الوزن بتاع الفعلين طب هنجيبها مع بعضينا حاضر يلا هنحط يدعو انت شايفه التلفزيون اه طيب حطيت لي يدعو ايه
نون هديله ال- نخليها معادلة رياضة زائد نون ايه؟
نون نون الت- نون النسوة نون النسوة تساوي ها يدعون صح؟ يدعون السؤال هل احنا احتاجنا لتغيير؟
تغيير ايه
هل احتاجنا لتغيير اشيل حرف احط حرف؟ هتلاقي لا الجملة يا استاذنا بعد اذنك. احنا احتاجنا لاي تغيير في الجملة دي؟
لا ما احتاجناش صح؟
اه طيب وزن الفعل ده بقى ايه؟
يفعل.
طبعا احنا اصلا في خلاف ما بين علماء النحو والصرف او في الوزن ده بعضهم يعد حرف العله حرف اصلي فيقول يدعو يعني يفعل وبعضهم بيقول لا ده مش حرف اصلي يحطه زي ما هو تمام تمام اه يبقى احنا ايه طب انا انا اختار ايه والله انا افضل انك تكتب الاثنين بس انا عن نفسي بختار انه حرف اصلي حرف اصلي اه يعني يدعو يفعل يعني النساء يدعون يبقى يفعلن تمام عايزه تكتبي الاثنين يفعون ماشي يفعون ماشي يفعون او يفعلن اه لان ده خلاف اصلا كبير طب تعالي بقى نشوف التانية انا حطيت يدعو هديها زائد ايه
زائد آه، واو جماعة صح واو جماعة انا مش عايزك تخافي ها يساوي يدعون لا ده مش يدعون بقى يدعوون يدعو تنفع كده كده حاجتين متماثلتين ملتقيتين ورا بعض ما ينفعش بقى طب نعمل ايه احنا محتاجين نضحي انا عندي الواو الاولانيه دي امنيه واو العله والواو الثانيه دي واو الجماعه صح ولا لا اه واو الجماعه بتتقلب عندنا في اللغه العربيه فاعل ايوه يبقى طيب.
احنا هن- هن- هنحذف واو العلة الله يحفظك ويبارك فيك يا رب يبقى كده ها هشيل واو العلة يبقى الواو اللي موجودة دي واو الجماعة إنما الواو اللي موجودة في الكلمة الأولى الواو الأصلية اللي هي واو العلة خدت بالك من المعادلة اه وهو المطلوب إيه اثباته مش ده شغل الرياضة اه واللي اختشوا في سوريا ماتوا آه والله الله ينتقم منه قول آمين امين طيب يبقى كده دي المعادلة اللي حصلت معانا طب ما تيجي ناخد واحدة تانية ها أنا عايز الفعل بقى يقضي دي م- ما جاتش في امتحان بس من عندنا الفعل ايه؟
طب انا بس اسال على حاجه في الجمله اللي فاتت اتفضلي يعني يدعون اللي هي في الجمله التانية هتبقى وزنها بقى يفعون ايوه بالظبط
يعني الاولانيه يفعلن والتانية يفعون بالظبط كده تمام طيب تعالي بقى للجملة اللي تحت او الكلمة اللي تحت دي كلمة ايه؟ يقضي
يقضي اه مم.
عايزين الكلمة دي عشان بس ما نسحمش الدنيا نمسح لكم الحاجات دي عايزين نحط لها ياء مخاطبة ونحط لها نون نسوة برضه نخليها امر يعني لا مضارع زي ما هي انا عايز اكلمك انت هقول انت يا امنيه ها تقد... آه، صح تقضينا بالحق تقضينا بالحق ماشي يا ستي ما شاء الله هكتبها فوق عشان تبقى مميزه برضو انت يا امنيه تقضينا بالحق طب عايز اقول بقى النساء ها أنتن
لا انا عايز النساء الغائب النساء ما اصل لو انتن تبقى تقضينا برضو خلينا في النساء الغائب يقضينا بالحق ها النساء يقضينا بالحق يقضين بالحق طب نكمل بعد فاصل قصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.الرحمة.tv عدنا بفضل الله بفضل الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لحضرتك تاني وقلنا بقى أنت تقضين بالحق النساء يقضين بالحق نفس اللي احنا قلناه من شوية هو هو طبعا لو أنا خطبت النساء هتبقى أنتن تقضين تمام طيب هنا نفس الإعراب برضو يا أستاذ نفس الإعراب لما أجي أنت دي مفردة مؤنثة هقول تقضين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيه ثبوت النون طيب إنما يقضين يقضين ده فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة طب فين الفاعل في الجملة الأولى يا المخاطبة الفاعل في الجملة الثانية النساء يقضين نون النسوة هي اللي فاعل هنرجع تاني لكلامنا ونكمل الفعل المضارع ربنا يحفظكم يا رب بارك فيكم احنا طبعا هدفنا من الأجزاء دي ان احنا نبين نبين إيه الحاجات اللي ممكن تقع فيها هو جاب الفكرة الأولانية ممكن يجيب الفكرة الثانية اللي قلناها دي تمام طيب عندي بقى الأفعال الخمسة ده أي فعل مضارع اتصلت بيه واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء الإيه المخاطبة طيب يعني أقول إيه هقول يدعون تدعون يدعوان تدعوان تدعين آه يبقى هنا اتصل بيه واو الجماعة طب سموهم خمسة ليه عشان هم بيجوا خمس صيغ يذهبون تذهبون يذهبان تذهبان تذهبين طب يا سيدي الكلام ده كله محتاجه في ايه محتاجه في علامة الاعراب الصحيحة اللي انا هعمله دلوقتي مع حضرتك وانت تكتبه معايا وهو ايه وهو لما اجي اعرب الفعل المضارع بقى محتاج ان انا اعرف العلامة دي تمام هعرف ان هو صحيح ولا معتل ولا افعال خمسة طيب هقول هنا الحالة وهنكتب النصب أو الجزم أو الرفع وهنا نكتب النوع نوع الفعل عندي صحيح الآخر أو معتل الآخر أو أفعال خمسة هنمسك النصب واحد واحد لو أنا قلت بالنسبة للنصب في صحيح الآخر هتقول لي الفتحة الظاهرة طب لو معتل الآخر حسب العلة لو معتل بالواو أو بالياء برضو فتحة ظاهرة طب لو معتل الآخر بالألف عندي فتحة مقدرة طب الأفعال الخمسة حذف النون طب الجزم الصحيح يجزم بالسكون المعتل علامة جزمه حذف حرف العلة الأفعال الخمسة برضو حذف النون طب الرافع في الصحيح الضمة الظاهرة طبعا لازم نكتب ظاهرة يا ريت الأفضل المعتل الضمة المقدرة تمام ايه الافعال الخمسه ثبوت النون ده كده إعراب أو علامات إعراب أي فعل مضارع تمام لما أجي بقى أبص على الحالة الناحية اليمين يعني أنا هبص قبل المضارع عشان أعرف حالته هبص في آخر المضارع عشان أعرف إيه العلامة بتاعته اللي بتنبني على النوع تمام طيب تعالى معايا كده ايه الحالات بتاعة المضارع ثلاث حالات يا اما النصب يا اما الجزم يا اما الرفع النصب اذا سبق باداه من ادوات النصب اللي هي ايه ان لن كي حتى لم التعليل قول لي دول ما فيش مشكلة فيهم حافظينهم من اعدادي صح فاء السببية ودي لازم تسبق بنفي او طلب تسبق بنفي او طلب هقول لاخواننا استمروا فتنتصروا استمروا ادي امر طلب الفاء سببيه ما قبلها سبب فيما بعدها يبقى تنتصر فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه حذف النون انا اسف منصوب وعلامه نصبه حذف النون ليه لانه من الافعال الخمسه اه يعني انا جيت قلت منصوب وقفت في الاخر افعال خمسه يبقى حذف النون تمام هقول لك لا تترك الصلاة فتدخل الجنة آه لا تترك ده نهي طلب برضه أو الولد لم يترك الصلاة لم أخطئ فأندم ده نفي يبقى فتدخل أو فأندم يبقى ده فعل مضارع منصوب بما ان الاثنين صحيح الاخر يبقى منصوب وعلامه نصبه ايه الفتحه الظاهره يبقى دي فاء السببيه لام الجحود لام الجحود قال لابد أن تسبق بكون منفي يعني إيه كون منفي؟ يعني كان أو يكون منفية سموها الجحود يعني الإنكار قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ليعذبهم ما دام ما كان يبقى لم لم الجحود يبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه صحيح الآخر آه ما كان العرب ليهملوا إخوانهم في سوريا ما كان العرب ليهملوا إخوانهم في سوريا آه ما كان يبقى ليهملوا اللام دي لام الجحود ويبقى ده فعل مضارع منصوب برضه علامة نصبه إيه حذف النون ممتاز اللي قال معانا اتفضل استصار الأسماء بتاعت ال SMS هاجر مش كاتبة منين عادل أسيوط حسام الجيزة أسماء ومش عارفين منين مؤمن الفيوم ربنا يبارك فيك يا اخونا عبد الكريم الله يحفظك ما شاء الله بيتعب معانا يا جماعة والله ربنا يبارك فيه في تاني سارة أمين سارة وسمر أمين طيب معانا يا جماعة يبقى ده المنصوب لسه في أدوات نصب تانية آه نصب الفعل المضارع يبقى أن لن كي حتى لام التعليل لام الجحود فهي السببية واو المعية ايه دي بقى دي في تالتة بقى طالب تانية هنا يقف في تالتة واو المعية يعني ايه وهي بصراحة قلما تأتي نادرا يعني هقول واو المعية زي المفعول معه بالظبط بس الفرق بدل اسم بعدها يجي فعل هقول الشاعر العربي كان بيقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهى أولا شرطها أن تسبق بنفي أو طلب زيها زي فاء السببية جميل طب أعرف منين دي واو المعية أقول لك أن الفعل بعدها لا يشارك ما قبلها لا يشارك ما قبلها هقول الحته بتاعت واو المعية دي بس يا أستاذ طارق بعد إذنك الوقت ما شاء الله ده همنا هقول واو اللي بعدها لا يشارك ما قبلها أصل اللي بعدها لو شارك اللي قبلها تبقى واو عطف طب قول لي لا يشاركه إزاي المعنى اهو هقول لا تنهى عن خلق ينفع واحد ينهى عن الخلق ويعمله هو لا طبعا ما ينفعش يبقى ده الفعل ده ما يشاركش ده يبقى ده فعل مضارع تأتية منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة لأنه معتل آخر بالياء طيب أنا لا أدعو إلى الخير وأتركه لا أدعو ده ده إيه ده نفي يبقى تصبح بنفي أو طلب ينفع واحد يدعو للخير ويتركه لا يبقى الواو دي واو المعية يعني واو المعية زي المفعول مع ما احنا كنا بنقول مفعول مع وكده برضو ذكرت والمساء بس الفرق ان هي نفس المعنى ان ما بعد واو المعية لا يشارك ما قبلها بس لو جه اسم يبقى مفعول معه ولو جه فعل يبقى فعل مضارع منصوب عندنا اذا في ادوات النصب تبقى معنا ان شاء الله وندخل على الجزم وايه والباقي ان شاء الله بعميم ونحاول نلبي طلبات الجميع باذن الله طيب هناخد فيها اسئله تانية معانا سؤال الحلقه حلقه اليوم ما شاء الله أطع والديك تنل مرضاة الله أطع والديك تنل مرضاة الله أنا عايز الناس بقى بتنشر صفحة اللغة العربية والبرامج التعليمية دي اللي موجودة على الفيسبوك والإيميل اللي قدام حضرتك أربك الرحمة دوت في تنشر الكلام ده بفضل الله ونعمته لأن حلقات النحو لا ينتفع بها طلاب الثانويه العامه بس انما هي بفضل الله ونعمته الجميع وانا اعلم من اخواننا جزاهم الله خير والله لا اعرفهم انا فوجئت ان حلقات النحو على اليوتيوب فاللهم بارك انت لو كتبت اسمنا وكتبت جنب منه كلمه نحو بفضل الله تجد موقع قناه مليان حلقات لاخوه تخص النحو بفضل الله ونعمته المهم حضرتك تذاكر ده هدفنا طيب ده سؤالنا يا ترى في عندك اسامي تانية ولا ناخد السحب ها هناخد حكمة النهاردة الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك في لام زيادة معلش انصر أخاك ظالما أو مظلوما وإخواننا في سوريا مظلومون آه انصر أخاك ظالما أو مظلوما آه هنظلم آه هي في بس خطأ في كلمة أخاك هي اللام دي زيادة لكن هي انصر أخاك ظالما أو مظلوما طبعا أكيد لما يبقى صاحب مذهب متطرف إرهابي يرهب النساء والشيوخ والأطفال هذا النصيري العلوي الذي يقتل إخواننا ويشردهم فندعو الله عز وجل ننصر إخواننا مظلومين بما استطعنا بما استطعنا تقدر بالمال ماشي تقدر بأي شيء تقدر ماشي بما استطعنا فنسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يحقن دماءهم اللهم أمين طيب نشوف بقى السحب بتاعنا ربنا يا رب يبارك في الجميع بتقول له انت بتسحب من تحت اهو بسم الله حسام من الجيزه اخونا حسام من الجيزه ابعت اسمك كاملا رقم تليفون حضرتك وانا بتصل بيك مباشرة بفضل الله ونعمته اسم حضرتك رقم تليفونك وبنتصل بيك طيب احنا كان بيقول ايه حتى تكون لقمتك تكون فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة واللقمة اسم تكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ربنا يبارك في الجميع ويحفظ الجميع ووفقكم لما يحب ويرضى يا رب يا رب وفق طلاب المسلمين إلى كل خير وفق إخواننا إلى النصر عجل لهم يا رب بالنصر إخواننا في سوريا نسأل الله أن ينصرهم على عدوه وعدوهم بارك الله فيكم نفع الله عز وجل الجميع بما قلنا وبما سمعنا ولا تنسوا الكل من الدعاء إخوانكم أولا في سوريا ثم الفقير ثم العاملين في هذه القناة أسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كل سوء جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته